القوم في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لأني بحلم إن كل شاب يكون في عفة يوسف يوسف الأحلام لأني بحلم إن الأمة تكون في عفو ورحمة ودين يوسف عليه السلام يوسف الأحلام لأني بحلم إن ربنا يمكن للأمة زي مكن ما مكن يوسف عليه السلام عشان كده سميناها يوسف الأحلام النهاردة لقائنا يعني رقم 11 وأسأل الله عز وجل إن ربنا يبارك في الأيام ونلحق إن شاء الله نكمل معاكم قصة سيدنا يوسف عليه السلام يعني وقفنا المرة اللي فاتت عند إخوة يوسف لما دخلوا على أباهم على أبيهم وقالوا له يعني ده يعني إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين إلى حد ما قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل يعني كأن سيدنا يعقوب بيقول لهم شفتوا أنتوا عملتوا معايا إيه ورغم ذلك هعملكم برضو احسن معامله لان انتوا في النهايه في, أو في النهايه انتوا اولادي وبرضو عمري ما هنسى ابدا ان انا نبي ولابد ان انا اتعامل معاكم باخلاق الانبياء عليه الصلاه والسلام فيعني سبحان الله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سورة يوسف يا جماعة زي ما قلت لكم عزاء للصابرين وعزاء للمظلومين بجد ما قرأها محزون إلا سر الله عز وجل عنه وإحنا الآن بنتكلم عن سيدنا يعقوب وهو حزين الحزن ده كله وبيقول لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ويوسف فين دلوقتي؟ يوسف الآن في غيابة الجب شوف احنا بنتكلم عن سيدنا يعقوب ويوسف ما زال يتألم في غيابة الجب ولا حول ولا قوة بالله عشان ما تعترضش اخويا وحبيبي على قدر الله وعلى قضائه لما تصاب بأي ألم بأي ابتلاء بأي حاجة تحصل لك شوف يعقوب عليه السلام حصل له ايه وشوف يوسف عليه السلام حصل له ايه ودول أنبياء يعني أكرم خلق الله أكرم خلق الله عز وجل على الله وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى يعني لما تصب بأي مكروه ما تقولش ده ربنا بيكرهني ما تقولش ده ربنا بيبتليني ليه لكن اعلم أن ربنا أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى يمكن يبتليك علشان عندك ذنب الذنب دوت ممكن يوصلك انك تخش النار فبيبتليك علشان يعني يغفر لك ذنوبك وعلشان يمكن تنكسر شوية وتبعد عن الذنب دوت وعشان ترجع له وتعود إليه سبحانه وتعالى يمكن بيبتليك علشان يدخلك الجنة يمكن بيبتليك علشان يرفع درجتك في الجنة كتب لك منزلة معينة أعمالك مش موصلك فيبتليك عشان يوصلك للمنزلة ديت عشان كده عايزك تحمد ربنا سبحانه وتعالى على السراء والضراء وتقول الحمد لله وكلمة الحمد لله تريح القلب وتسعد البال وتسعد ال... ال- وتشرح الصدر ربنا يا رب يكرمنا وإياكم ويرزقنا الصبر والرضا عند البلاء والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل كلمة والله المستعان كأن أنا عايز أصبر الصبر الجميل طب كيف أصبر الصبر الجميل والله المستعان أنا ما أستطيع أن أنا أصبر الصبر الجميل إلا إذا أعانني المولى عز وجل ما أستطيع أن أنا أفعل أي شيء ولا أن أنا أنجح في حياتي ولا أن أنا أتجوز أو أنجب أو أن أنا أربي أولادي إلا وبكلمة الله المستعان على ما تصفون كلمة الله المستعان إن الله المستعان على الدنيا بما فيها الله المستعان على كل من ظلمنا الله المستعان على كل أعمالنا الله المستعان على كل آمالنا وأحلامنا اللي عايزين نحققها فالله المستعان إن أنت تستعين بالملك سبحانه وتعالى على كل شيء ولكن كلمة والله المستعان على ما تصفون يبقى سيدنا أخوك كشفهم ولا لأ عرف إن هم كذابين يعني خلاص هو كشفهم وعرف إن هم بيكذبوا عليه عشان كده قال لهم والله المستعان على ما تصفون تعالوا نشوف اللقطة اللي بعد كده ونشوف المشهد اللي بعد كده وإيه اللي حصل سيدنا يوسف يوسف ما زال الآن ثلاث أيام بالظبط في غيابة الجب حواليه الحيات والتعابين والعقارب وفوق في ذئاب لكن في اللحظة دي حصلت مفاجأة تأتي ال- لحظة الفرج فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين سيجعل الله بعد عسر يسرا سبحانه وتعالى يجي ناس مسافرين إيه اللي حصل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون إيه اللي حصل يا جماعة ناس جايين من مدين ورايحين مصر فإيه اللي حصل ضلوا الطريق تاهوا في الصحراء فراحوا جايين في نفس المكان اللي فيه يوسف عليه السلام انا عارف عايز تقول ايه السؤال اللي نفسك تساله هو ايه اللي خلاهم ضلوا الطريق هي الناس دي مش سافرت كتير اه سافروا كتير امال ايه اللي خلاهم ضلوا الطريق مين اللي خلاهم ضلوا الطريق اصلا الله جل جلاله ليه عشان يوصلوا ليوسف طب ليه عشان يطلعوه وينقذوه ويروح مصر شوف قد ايه عشان ما تعتلش هم اخويا وحبيبي لو وقعت في ازمه اكيد ربنا هيبعت لك المخرج من حيث لا تحتسب هل كان يوسف عليه السلام كان يخطر على باله ان ناس تتوه في الصحراء وتوصل لمكان البئر ده الجب دوت عشان ترمي الحبل والطلاع طب ما كان ممكن يتوهوا ومش عايزين ميه ويعدوا من على البئر ومش عايزين اي حاجه معاهم ميتهم وما كان ممكن ما يتوهوش اصلا وكان ممكن يتوهوا وعايزين ميه ويلاقوا بئر جنب البئر ويروحوش نفس البئر لكن ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ربنا يقدر إن هم يتوهوا في المكان دوت ويعدوا على البئر دوت وينزلوا الحبل في المكان دوت عشان يوسف عليه طب كان ممكن يوصلوا للبئر خد بالك من الحتة اللي جاية دي كان ممكن يوصلوا للبئر وينزلوا الحبل وفي اللحظة ديت يكون يوسف عليه السلام نايم أو مغمى عليه مغشين عليه من شدة الخوف فنايم فما خدش باله ولا دريش بالحبل لما نزل ولا لما طلع لكن لا كان صاحي في اللحظة ديت وكان متداري في جانب هذا الجب وأول ما شاف الحبل نزل راح متعلق فيه اللي بيطلع الحبل لقى الحبل تقيل شوية يعني مش هو ده المية اللي ممكن تلم تلم تملى الدلو ده يعني مش هو ده حجم أو أو تقل المية لا ده في تقل زيادة فبدأ يطلع بشدة ومشقة وعايزك تتخيل معايا المشهد بقى لو أنت بتصوره والمشهد وعمال بيشد وفي مشقة وعمال بيشد وفجأة لقى غلام مش هقول زي القمر أجمل من القمر أوتي شطر الحسن شطر حسن الكون ده كله عليه الصلاة والسلام فبص كده فقال يا بشرى ما قالش يا بشرايا يعني فاهم ازاي ما قالش يا فرحتي بيقول يا فرحة تعالي شوفي فرحتي يعني انت واخد بالك حاسس بالمعنى الجميل هو من كتر فرحته ما قالش يا بشرايا او يا فرحتي قال ايه يا بشرى كانه بينادي على البشرى عشان تيجي تتفرج على البشرى والفرحه بتاعته يا بشرى هذا غلام وبعدين ايه واسروه بضاعه يا الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يبقى بضاعه عشان ما تزعلش اخويا وحبيبي لما الناس ما تعرفش قدرك وقيمتك عشان ما تزعلش لما في يوم من الايام تتظلم ويتهضم حقك عشان ما تزعلش لما في يوم من الايام اقرب الاقربين اليك يعملوا فيك العمايل ديت واسروه بضاعه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابن ابراهيم عليهم السلام يتعمل فيه كده ويبقى بضاعه واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون ربنا يعلم بما يفعله سواء إخوة يوسف أو الذين أرادوا أن يسروه أو يأخذوه بضاعة إيه اللي حصل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يعني إيه شروه يعني باعوه في فرق بين شروه وبين اشتروه اشترى يعني اشترى وإنما شرى يعني باع وايه الدليل على كده اللي وضح لنا قصه صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه لما كان مهاجر من مكه الى المدينه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وراح مقابليه قابلوه كفار المشركين اللي موجودين في مكه قالوا له جئت يا صهيب صعلوكا واردت اليوم ان تذهب بكل هذا المال بقى غني فقال لهم والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم انا اكثر واحد فيكم عندي مهاره في رمي السهام وما تبقى منكم اقتله بالسيف ولكن الطيب احسن مش مشكله ما رايكم إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال فمالي في المكان الفلاني فصدقوني انه عارفين ان الصحابه ما بيكذبوش على ربنا سبحانه وتعالى فكيف يكذبون على حق الله المهم تركوا صهيب وذهب فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه بالبشر والترحاب ويقول ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى وجبريل عليه السلام سبقه بقرآن يطلع يوم القيامة ومن الناس من يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وشوف الآية الجميلة دي ومن الناس من يشري نفسه واحد بيبيع نفسه لله فكرت مرة تبيع نفسك لله فكرت تنذر أولادك لله فكرت تخلي أولادك ونفسك وزوجتك وحبايبك وقف لله ولخدمة دين الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس ضرائب مين اللي شروه مين اللي باعوه يا جماعه طب ده الناس اللي هم السيارة دولت اللي هم تاهوا وطلعوا يوسف عليه السلام من من الجب من البئر اللي طلعوه دولت كانوا حريصين ان هم ياخدوه خد بالك الرواية بتقول ان هم اللي اللي دوت حاولوا ان هو يصروا عن القافلة اللي معاه عشان ما حدش ياخده وي- ويقول لهم انا رحت عشان أشت- عشان اجيب الميه فلقيت ناس بيبيعوا الغلام ده فانا اشتريته لنفسي حاول يصروا وروايه تانية بتقول لا ده في ناس تبعوه ومشوا وراه وشافوه وهو بيطلع الميه فلما لقوه بيطلع ال- الغلام ده قالوا له خلاص ده بتاع القافله كلها وروايه بتقول ودي الصحيحه ان اخوه يوسف كانوا واقفين بعيد عشان يشوفوا اذا كان في حد هيجي ياخده ولا لا وكانوا كل لح كل وقت كل يوم كده بيروحوا يتابعوا ايه اللي بيحصل له وهو في البئر ما كانوش بيبصوا عليه لكن بيشوفوا اذا كان في حد ممكن يوصل للمكان ولا لا فلما لقوا ان الناس دولت خدوا يوسف عليه السلام واذا بهم اول ما لقوا قالوا طب خلاص ما دام حد هياخده طب ما نعمل ان هو الغلام بتاعنا وهرب مننا فنبيعه ويبقى بالنسبه لنا ايه اتخلصنا منه وفي نفس الوقت ايه نبقى خدنا فلوس فراحوا كلموا واحد من بعيد كده عشان برضه لو جم قدام يوسف عليه السلام قال لهم لا انا انا مش غلام ولا حاجه مش مانيش عبد عندهم ده دول اخواتي وهم اللي رموني في البئر صح كان ممكن يعترف عليهم وكانت ممكن المؤامره كلها ايه تفسد لكن خدوا واحد من بعيد وقالوا له ده الغلام ده تبعنا وهو هرب مننا تدفعوا لنا ثمنه قالوا طيب ما- ما- يعني طب آه، ثمنه قد ايه المهم ايه قالوا اللي اللي تدفعوه لانه خلاص كانوا فيه من الزاهدين فشروه باعوه بثمن بخس بثمن بسيط جدا لا يساوي اي شيء وكانوا فيه من الزاهدين ولا حول ولا قوه الا بالله يتباع سيدنا يوسف ويصبح بضاعه يا الله عشان لما ينزل عليك البلاء اخويا وحبيبي ربنا يا رب يعافيك ويعافي كل اخواني وحبايبي واخواتي عشان لما ينزل البلاء عليك يا اختي عشان لما جوزك يظلمك ما تقوليش اشمعنى اتعمل فيا كده يوسف عليه السلام من اكرم خلق الله الى الله سبحانه وتعالى اصبح بضاعه واصبح عبدا رقيقا واترمى في البئر وتعرض لاكل ونهش الحيات والعقارب وتعرض لاكل الذئاب واخواته رموه وجردوه من ملابسه وبهدلوه وعملوا فيه اللي ما اتعملش عمرك اتعمل فيك اللي اتعمل مع- او ربع اللي اتعمل مع يوسف عليه السلام عشان تحمدوا ربنا على نعمه العافيه اللي احنا فيها فمهما كان البلاء فاشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه الناس دولت خدوا سيدنا يوسف وكانوا نازلين من مدين لمصر عرفوا الطريق الصحيح ونزلوا على مصر اول ما نزلوا مصر عملوا ايه قالوا نبيعه ده غلام جميل وشكله ما شاء الله اوتي يا شطر الحسن بقى فقالوا اكيد هيجيب لنا فلوس كتير وبالفعل جاب لهم فلوس كتيره مين اللي اشتراه يا جماعه عزيز مصر عزيز مصر ده مين ده الملك لا مش الملك ده وزير الماليه ووزير آه، الخزانه وزير الاقتصاد يعني واخد بالك هو ده عزيز مصر اسمه ايه اسمه اطفير زوجته اسمها ايه اسمها راعيل والدلع بتاعها زليخه تقول لي راعيل وزليخه هو ده اسم دلع ما هي زي سمسم اللي اللي بيدعوا بليلى فوزي يعني المهم ايه عديها يعني فاهم ازاي ف... ف... يعني فالشاهد في الموضوع ان ايه ان ان عزيز مصر هو اللي اشترى سيدنا يوسف عليه السلام طب ليه علشان ربنا يكرمه فيوسف عليه السلام بعد ما قضى الثلاث ليالي دولت او الثلاث ايام دولت في البئر في غيابه الجب وسط الافاعي والحيات والعقارب هيعيش بعد كده في قصر العزيز مش قلت لك والله غالب على امره ولكن اكثر شوف سبحان الله الملك الشيء اللي ربنا يريده لا يستطيع احد ابدا انه يخلي اي شيء يحدث خلاف ما اراد الله عز وجل يعقوب عليه السلام يحب يوسف عليه السلام يجي بعد كده تيجي المؤامره من اخواته يرموه في ال- في البئر طب يوسف في البئر يروح قصر العزيز طب في قصر العزيز يخش السجن يخرج من السجن يبقى عزيز مصر شوف قد ايه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هيروح هناك عشان يتعلم منه الاقتصاد ويتعلم منه آه، كيفية إدارة الأعمال و و و، عشان هيصبح بعد كده هو نفسه مكانه هيصبح عزيز مصر فكأنه كان يؤهل في هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر اللي هو عزيز مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا دي بداية اللقطة المهمة جدا والمشهد المهم جدا اللي يحصل بعد كده إيه سبب خيانة امرأة العزيز المرأة دي عندها مشكلة المرأة دي عندها فراغ قاتل ما بتخلفش وما عندهاش أولاد وعندها وقت متسع كتير جدا وما بتعملش حاجة عندها الخدم والحشم وعندها الطباخين وعندها كل اللي بيعملها كل حاجة فما عندهاش أي حاجة تعملها خالص فتعمل إيه فمفرغة وقتها كله لإيه للمتعة والحياة فوجدت قدامها شاب جميل وفي عنفوان قوته وشبابه ده عاش عندها قد كده قد ايه يا جماعه 28 سنه ده راح لها عنده 12 سنه عاش عندها لحد ما عدى ال 40 سنه يعني عاش عندها أكتر من 28 سنة فترة طويلة جدا بتشوفه كل يوم وشايفة قوته وشبابه وجماله فتنت بيه ويوسف عليه السلام قمة في العفة عليه الصلاة والسلام سبحان الملك ده كان أول أسباب المعصية أو أسباب وقوع المرأة دي في المعصية إن عندها فراغ شديد جدا قال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه زي كده عبد الله بن مسعود يقول كلمة حلوة قوي يقول لك أفرس الناس ثلاثة من أكتر الناس كان عندهم فراس عالية جدا ثلاثة امرأة الع- عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه ع- قال عن يوسف أكرمي مثواه والثاني امرأة الرجل الصالح من أهل مدين حينما قالت لأبيها يا أبا تستأجر قالت عن موسى يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين والثالث أبو بكر الصديق حينما استخلف من بعده عمر ابن الخطاب الفراسة في الثلاثة دولت كانت عالية جدا كما قال عبد الله بن مسعود الدرس اللي احنا عايزين نقوله ان لو ربنا حبك هيحبب فيك كل خلقه سبحانه وتعالى ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه ثم يوضع لك القبور في الارض آه العزيز عزيز مصر اول ما شاف يوسف قال ايه قال لزوجته ايه قال لها اكرمي مثواه حبه حبه في اللحظه دي مين اللي خلاه حبه الله سب- ما كان ممكن ما يحبوش لكن حبه ربنا القى محبته في قلبه على طول قال لها اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وزي ما ربنا قال عن موسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني وزي ما حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عن امنا خديجه اني قد رزقت حبها هنشوف الايه اللي بعد كده ربنا بيقول ايه وكذلك مكنا ليوسف في الارض الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث مكنا هو ربنا مكن ولا لسه هيمكن لسه هيمكن أكتر يعني هو مكن له بأن هو قيد له عزيز مصر ومراته عشان يحسنوا إليه ويربوه في قصر العزيز خد بالك وعشان يتعلم علم الاقتصاد والمالية من عزيز مصر تمهيدا للتمكين في الأرض إنه هيبقى بعد كده هو نفسه عزيز مصر لكن هو لسه عنده 12 سنة لسه ما بقاش عزيز مصر طب ربنا مكن له ولا هيمكن له خلاص قدر ربنا انه مكن له انه ايه مكن له وان لم يحدث لسه التمكين واخد بالك لكن ما دام ربنا كتبها له يبقى هتحصل وما فيش اي حد في الدنيا يقدر يفعل ما يخالف امر الله آه، سبحانه وتعالى والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوي وحبيبي درس كبير لو ربنا قدر لك شيء ما فيش حد في الكون ده كله يقدر يمنع عنك الشيء فاطمئن اطمئن لا داعي للتحايل ولا داعي للكذب ولا للنفاق ولا للتآمر ولا لأي شيء يا أخي ارضى بما قسمه الله عز وجل واعلم أن ال- أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بقى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الله يبقى من البئر لقصر العزيز اه والله يعني انت من عز المحن اللي انت فيها ممكن ربنا يعزك ويكرمك ممكن ممكن ان شاء الله من عز الديون اللي عليك والمبالغ ال ال ال ال يعني التي يعني تنأى بحملها الجبال اللي عليك ممكن ربنا يكرمك وتأدي الفلوس اللي عليك ويبقى معاك فلوس كمان ممكن في لحظة يعني انت بقالك 30 سنة بتبحثي عن زوج صالح يعينك على طاعة ربنا وممكن مرة واحدة يجيلك زوج يمنع عليك حياتك بهجة وسرور وسعادة ممكن في لحظة يعني انت بقالك 15 سنة ما بتخلفيش وممكن في لحظة ربنا يكرمك بذرية صالحة وممكن يبقى توأم ان شاء الله وكل بطن يبقى فيها توأم ممكن والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلي عندنا حسن ظن بالله وخلي عندنا يقيم فيما عند الله سبحانه وتعالى يعني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث هنعلمه كمان تأويل الرؤى عشان يستطيع أنه أول الرؤى لأن في يوم من الأيام الملك ملك مصر آه، اللي هو اسمه آه، الريان بن وليد في يوم من الأيام هيحتاج ليك يا يوسف عليه السلام علشان تأول له الرؤى وعشان تخرج من السجن وعشان تبقى عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي يوسف عليه السلام أجاد كل العلوم التي في عصره تأويل الرؤى وتعلم أشياء كثيرة جدا فأنت كمان لو عايز تخدم دينك اتعلم وادرس وافهم وارتقي واتقن أي حاجة تخدم بها دينك بفضل الله سبحانه وتعالى مطلوب منك أن أنت تكون ناجح في كل حاجة في دينك وفي حياتك وأنا بقول دايما الإنسان المبتدئ لازم يكون يعني مثال حي لكل الناس من حوله عشان ما يقولوش ده الملتزم يا عم ده كل الملتزمين فاشلين يا عم وكل الملتزم لا ده احنا عايزين نقول للناس كلها احنا أنجح ناس واحنا أفضل ناس واحنا بفضل الله احنا أكتر ناس نخدم بلدنا ونخدم ديننا وأكتر ناس بفضل الله ناجحين في حياتنا وسعداء في حياتنا ولله الحمد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله غالب على أمره يوم ما خلى السيارة يتوه وهم جايين من مدين لمصر عشان يروحوا يجيبوا يوسف من البئر والله غالب على أمره والله غالب على أمره يوم ما ألقى حب يوسف عليه السلام في قلب عزيز مصر عشان ياخده ويربيه في القصر بتاعه ويعلمه علم الاقتصاد وعلم المالية والله غالب على أمره يوم ما قحطت الأرض علشان بعد كده يطلع من السجن والملك يحتاج ليوسف عليه السلام والله غالب على أمره يوم الملك يشوف رؤية ويحتاج لمن يؤولها له فيخرج يوسف عليه السلام من السجن ويصبح عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي والله غالب على أمره والله لن يكون غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال ولا يكون غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد فالله عز وجل وحده هو الذي يعلم ما يؤول إليه الحال بمعنى أنت الآن مديون ولكن بعد سنة هتأدي الديون اللي عليك كلها وهيبقى معاك كمان 2 مليون جنيه مين اللي يعرف دي انا ولا انت لا, لا انا ولا انت اللي يعلمها مين الله فالذي يعلم الحال اللي انت فيه دلوقتي ان انت مديون طب والمقال ان انت هيبقى معاك فلوس واخد بالك الحال دلوقتي ان انت ما بتخلفيش لكن بعد سنة هتخلفي مين اللي يعلم ديت الله فالله وحده هو يعني ممكن انا وانت نعلم علم الحال يعني ممكن اشوف فلان فقير وفلان ما اتجوزش وفلان ما بيخلفش وفلان وفلان لكن اللي هيحصل لهم بعد كده مين اللي يعرفه هو الله فالله هو الذي يعلم علم الحال وعلم المآل يعني ما تؤول إليه الأشياء النهاردة حالك كذا ولكن بكرة يبقى حالك كذا لا يعلمه إلا الله وبعدين لا يكون الله غالبا على الأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد اللي عايزه هو اللي هيكون في الكون ده كله عشان كده والله هو وده السر في القضاء والقدر يا جماعة اللي هو إيه العلم والقدرة الله غالب على أمره اللي هو إيه عالم بأن الحال ده هيتحول لمآل تاني فهو الذي يعلم وقادر على أن يحولك من الفقر إلى الغنى ويحولك من عدم الخلفة للخلفة ويحولك من ان انت ما تجوزتش ان انت تتجوزي ويحولك من انك مريض الى انك تكون ايه صحيح هو اللي قادر هو ده سر القضاء والقدر العلم والقدرة ولذلك احنا بنقول في ايه في دعاء الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك علم وقدرة واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب كل الخلاع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله شوف موسى عليه السلام وامه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم طب يا ربي طب ده علم الحال طب والمقال ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وفوق ده كله وجاعلوه من المرسلين وده علم المقال إن ما تخافيش على موسى أنا اللي هحفظه وأنا اللي هكلأه وهيروح لقصر فرعون وهيوصل لحد مش مش لاقي حد لفرعون نفسه اللي عايز يقتله وهوصله لقصره وفوق ده كله كمان وهخليه هو اللي يربيه يعني شوف تخيلوا شوف قدرة ربنا التي لا تحدها حدود مش كان ممكن يوصل لقصر أي واحد تاني ويحبه برضه ويرب لا مين اللي عايز يقتله فرعون هوصله لقصر فرعون بقدرتي ومشيئتي ومين اللي هربيه فرعون نفسه طب ازاي يا ربي بستار رقيق شفاف ألقاه الله على موسى عليه السلام اللي هو ايه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين أول ما امرأة فرعون شافته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يا سبحان الله شوف قد إيه امرأة فرعون طبعا هي اللي كانت يعني صاحبة الرأي الأول في القصر امرأة رئيس البلد فقالت هو ده اللي عايز ربي لأنها كانتش بتخالف هي كمان سبحان الملك ونام أصحاب الأخدود الأمة كلها عايزة تحوله لساحر ساحر كافر والله عز وجل يريد منه أن يكون داعية إلى الله عز وجل والملك يعرف بأمر الغلام ويبعت له عايز يقتله مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر الغلام يقول له إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به قال له ما هو خلاص الملك يئس لا الغلام عايز يشتغل ساحر عندي ولا في نفس الوقت عايز يبطل دعوة إلى الله فعايز أخلص منه خلاص بقى قال له تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بصوت عالي أمام الناس بسم الله رب الغلام فإن فعلت فإنك قاتلي والملك كان في غاية الغباء لأنه لو ساب الغلام يدعو كان قليل جدا هي- يعني لا يلتزم على قد إيه لكن سبحان الله شوف تقدير ربنا وياخد الإيه السهم من كنانة الغلام ويضع في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام ويضرب السهم فيقع في صدره فيموت فالناس عارفين ان الملك حاول يقتله مره واثنين وثلاثه ما عرفش قالوا بس يبقى السر فين عند رب الغلام فقالوا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فعلم الحال وعلم المآل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نسمع نشوف الآية اللي بعدها ولما بلغ أو بقيت ال- آه، والآية اللي بعدها ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين آتيناه حكما وعلما جعلناه جعلناه نبيا رسولا عالما عالما ربانيا طب ولما بلغ أشده دي كم سنة يا جماعة بعض العلماء يقولوا آه، 18 سنة وبعضهم يقول لا 33 سنة وبعضهم يقول لا 35 وبعضهم يقول 40 الآية بتقول إيه؟ آية في سورة ثانية طبعا بتقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلى آخر الآية فبلوغ الأشد في الآية دي بتقول أربعين سنة لكن الحقيقة أن يوسف عليه السلام يعني أوحي إليه قبل ذلك قبل الأربعين إن حتى لما جاءت مراودة امرأة العزيز له كان واضح إن اسمه لسه شباب لسه صغير فكان بلوغ الأشد هنا كان قبل الأربعين وآتيناه حكما وعلما جعلناه نبيا عالما ربانيا بفضل الله وفوق ده كله كمان ربنا آتاه شطر الحسن الله شطر الحسن في الكون ده كله كان ليوسف عليه السلام يوسف عليه السلام كان شطر الحسن اه طبعا كان شطر الحسن فيه نفسك تشوف يوسف عليه السلام يعني سؤال بسأله لك وأكيد حضرتك وحضرتك نفسكم تشوفوا يوسف عليه السلام هتسعدوا لما تشوفوا يوسف وجمال يوسف عليه السلام أمال بقى لما تنظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى حدش فيكم نفسه ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سبحان الملك الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة ولذلك لما ربنا ذكر عذاب أهل النار ذكر إن من أشد أنواع عذاب أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هيحجبوا لأن عذاب الأهل النار عذاب حسي اللي هو المعروف عذاب في النار وعذاب في ال- الزمهرير و- وفي الوديان وياكلوا الزقوم والغساق وال- ويشربوا الحميم والمصائب والمشاكل دي كلها ربنا رب يعافينا ويعافيكم ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى لكن في عذاب معنوي لأهل النار إيه العذاب المعنوي؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها يفضلوا يتلعنوا مع بعض في النار ايه العذاب المعنوي الثاني خطبه ابليس ابليس هيخطب فيهم في النار ويقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفت انا ضحكت عليكم شوية- ده عذاب معنوي طب وعذاب معنوي الت- برضه بعد كده عذاب معنوي ان آه، يعني حينما يخرج اهل ال- ال- التوحيد اللي هم المذنبين حينما يخرجوا من النار ولا يبقى في النار إلا المخلدون في النار اللي يحصل هنا بقى هيتقفل عليهم النار لوحدهم وكل واحد في وادي لوحده ويظن كل واحد انه محبوس ح- حبس أو سجن انفرادي في النار هنا قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لأن هم هيقولوا للمسلمين اللي كانوا معاهم اللي هم عصاة الموحدين هيقولوا لهم إيه ما أغنى عنكم إسلامكم عشان انتوا أسلمتوا وآمنتوا بالله وإحنا كفر وفي النهاية إحنا الاثنين مع بعض في النار فيغضب المولى عز وجل لهم فيأمر الملائكة فتخرج هؤلاء الموحدين من النار فلا يبقى إلا الكفار والمجرمون والمنافقون فهنا بقى إيه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لكن أشد عذاب معنوي لأهل النار أخوي وحبيبي اللي هو إيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون طب سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن هو كان في حد في- يعني من أسرته سواء يعني من الآباء والأجداد كان في حد جميل بالمنظر ده اه كان في آه، انتوا عارفين جدته آه، لا، مش جدته يعني اللي هو يعني يعني زوجة سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم ده أبو أبو جده واخد بالك زوجته سارة تمام زوجته سارة كانت آه، كانت غاية في الجمال كانت في قمة الجمال كان جمالها يعني قريب من جمال أمنا حواء شوف قد إيه؟ سبحان الملك ده يدينا درس إيه يا جماعة يدينا درس ان الجمال الجمال الحقيقي الحسي والمعنوي والقلبي و- والظاهري والباطني بيكون في اهل الايمان والله مش في اهل المعاصي ما تغترش بالطلعه في فيديو كليب وحاطه شويه مكياجات وبويه وعامله دوك وش اول وش تاني ومش عارف ايه ده كل ده مناظر انما الجمال الحقيقي في وجه الأخت المسلمة المؤمنة اللي وشها منور بنور الإيمان وبنور الطاعة وبنور القيام والصلاة والقرآن يعني الحقيقة محتاجين نكمل أكتر وأكتر لكن الوقت عمال بيجري بسرعة يعني بكل أسف اللحظات الحلوة اللي معاكم بتعدي بسرعة طيب دلوقتي احنا وصلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى مكن ليوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ايه المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل لسيدنا يوسف بعد ذلك في قصر عزيز مصر ده اللي هنعرفه بكرة ان شاء الله يعني جزاكم الله خير على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته